رب اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين خلاص يا إخواننا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني إحنا الوقت خلاص كده نعد في شعبان بإذن الله وبيننا وبين رمضان ما هي إلا أيام يا إخواننا شعبان ده الشهر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعد فيه لرمضان هو ده الشهر اللي النبي كان بيصومه كله استعدادا لرمضان يا يعني بيقول لك بيل جيتس أغنى ملياردير في العالم لو وقع منه ورقة ب 100 دولار لو بطة يجيبها يخسر اكتر منها لانه في الثانية اللي هيجيبها فيها بيكسب اكتر منها هو ده رمضان الثانية فيه اغلى من الدنيا واللي فيها لو وطينا نجيب حاجة في رمضان غير العبادة هنخسر اكتر منها لان العبادة فيه اغلى من الدنيا واللي فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج يعني ايه اللي خايف ما يوصلش السفر بدري بينزل من بدري يا جماعه قطر القطر ما بيستناش حد قطار رمضان ما بيستناش حد لازم نبقى في المحطه موجودين عشان لحظه ما القطر يجي نركب نركب على طول رمضان في الجون هي دي السلسله بتاعتنا في شعبان باذن الله سبحانه وتعالى دي سلسله الاستعداد لرمضان او كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان رمضان رمضان في الجون يعني ايه رمضان في الجون يعني رمضان ده مباراة مباراة يبقى لازم نجيب اجوان يبقى لازم نجيب في رمضان اجوان لازم نحقق في رمضان اهداف لازم يا اخوانا نخرج من رمضان واحنا محققين اهداف هو في ماتش له معنى من غير اجوان الحاجة الثانية ان عشان نجيب اهداف لازم نكون محددين الاهداف اللي احنا عايزينها وهو ده هدف السلسلة دي كل سنة رمضان بيضيع مننا لاننا داخلين رمضان عايزين كل حاجة عايزين نخرج من رمضان ملايكة ماشية على الارض مش محددين اهداف معينة السنة دي عايزين نركز باذن باذن الله هنركز على خمس اهداف خمس تجوان عايزين نجيبهم في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى وهنتكلم عليهم مع بعض فاتبع سببا ركز ربنا اتاه من كل شيء سببا فاتبع سببا ركز كل امكانياته في اتجاه واحد حتى اذا بلغ مغرب الشمس بلغ وصل وصل ليه لانه ركز يبقى عايزين نحدد الاجوان اللي احنا عايزين نجيبها في رمضان من الوقت وده هدف سلسله شعبان باذن الله الحاجه الثالثه ان الجون او الهدف اللي احنا عايزين نحققه لو ما استعدناش له من شعبان شعبان يبقى احنا مش هنقدر نحققه ايه الاجوان اللي احنا عايزين نجيبها في رمضان الجون الاول المصالحه مع الله يعني ايه نتصالح مع ربنا نتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يحبنا عشان ربنا يدينا ويفتح علينا اي حد بتصالحه بايه باكتر حاجة بيحبها طب ربنا اكتر حاجة بيحبها ايه العبادة يبقى اول هدف الصيام والقيام اول هدف ان احنا نستعد بالعبادة من شعبان في الصيام والقيام عشان باذن الله سبحانه وتعالى نقدر ننطلق بالعبادة في رمضان فنتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى احد اخواني كان شغال صيدلي في شرم الشيخ بيقول لي واحد ما عنده خمس قرى سياحيه في شرم الشيخ قريه واحده منهم بس فيها خمس حمامات سباحه مستويات واعماق مختلفه بيقول لي الراجل ده كان عنده ديسكوتيك يعني عنده في يعني نساء يعني او يعني والعياذ بالله بقى اصناف الفجور والفساد من كل جنسيات العالم ما كانش يمشي غير وحواليه موكب من اجمل نساء الدنيا من يعني من من غير المصريات كانه بيستعرض يعني العز والابهه اللي هو فيهم ملياردير بيقول الدكتور بتاع الراجل دهوت كان بيجي له الصيدليه يقول له ابوس ايدك شوف لي مهدئ قوي عشان الراجل ينام الراجل من الاكتئاب ما بينامش الراجل مش عارف ينام صاحبي بيقول انا قاعد افكر مش عارف ينام ازاي الراجل ده عنده المليارات دي كلها ومش عارف ينام ازاي اشهر ممثل كوميدي في مصر ما بيعرفش ينام غير بالمهدئات واحد قد يعد عند كثيرين اشهر ممثل كوميدي ما يعرفش ينام غير بالمهدئات يا اخوانا القضية قضية ان لو اتصالحنا على ربنا ربنا هينزل السكينة على قلوبنا هيساعدنا هيريح قلوبنا هيصلح بالنا الجون التاني اللي احنا عايزينه بإذن الله سبحانه وتعالى في السلسلة ديت اللي هو الجون التاني اللي هو القرآن ختم التعارف ان عايزين نخرج من رمضان كل صورة لو قلت لك او كل جزء قلت لك انطباعك عن الصورة دي ايه في بصمات ثابتها الصورة على قلبك او على قلبك تقدر تتكلم عن كل صورة ولو دقيقتين يبقى ان احنا القرآن يسيب بصماته على قلوبنا القرآن القرآن ان احنا نقرأ القرآن صح الجون الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ختمة التعب التعارف الجون الثالث اللي احنا عايزين نحققه في رمضان الصحبة الصالحة يعني بيئة الايمان عايزين نخرج بصحبة يا جماعة ده الموسم اللي كل الصالحين بيعبدوا ربنا جنب بعض فيه يبقى لو انت خرجت من غير صحبة صالحة وبيئة ايمان كسبت ايه من غير بيئة ايمان عمرك ما هتبقى مان يبقى احنا عايزين الصحبة الصالحة في رمضان ان شاء الله ده الجون الثالث الجون الرابع التخلص من المعاصي يعني التخلص من المعاصي يا اخوانا افرض جبنا 1000 جون بس احنا من غير حارس مرمى الفريق التاني هيقطع الشبكه بتاعتنا يبقى اذا انا عايز اجيب اجوان من غير ما يجي فيا انا اجوان يبقى المعاصي اجوان بتيجي فيا يبقى الجون الرابع التوبه الصادقه ودي لازم نتدرب عليها من شعبان عشان ندخل رمضان ما يجيش فينا اجوان مش هجيب اجوان ويجي فيها اجوان احنا عايزين اهداف نظيفه مفيش حاجه جت قصادها الجون الخامس التخلص من الكسل ليه لان دلوقتي في حاجه اسمها اوفسايد في تسللات اوفسايدات وفي رمضان بيحصل اوفسايدات كتير جدا في ناس كتير بتتسلل بعد الاسبوع الاول بتتسلل في العشرة الاواسط ما بنشوفهمش غير في الليالي الوتريه بعد كده عايزين رمضان من غير اوفسايدات عايزين رمضان من غير تسللات رمضان في الجون كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان دي هتبقى السلسله بتاعتنا على مدى شعبان باذن الله سبحانه وتعالى هنتقابل ثلاث مرات في الاسبوع باذن الله سبت واثنين واربع كل مره جون شكل هنتكلم عنه لحد الحلقه الاخيره اللي هتبقى قبل رمضان باذن الله ب 24 ساعه الحلقه الاخيره هتبقى كتم انفاس بقى خلاص الاستعدادات النهائيه لرمضان باذن الله آآ آآ يعني رمضان في الجون يا اخوانا لازم نستعد رمضان صح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بكلمكم عن خسائر عدم الاستعداد ما, ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة هيتقهر ده النبي بيتكلم على أي ساعة عادية في أي ليل أو نهار أمال ساعات رمضان أمال لو ساعة راحت منك في رمضان هتتقهر يوم القيامة قد إيه الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جاهزة جاهز إنك تقوم 30 ليلة من غير ما تقطع ولا ليلة جاهزة إنك تصومي 30 يوم ورا بعضه جاهز جاهزين يا جماعة لرمضان ولا لأ النبي عليه الصلاة والسلام جاب الصحابة أول ليلة من رمضان قال لهم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم يا رسول الله ده ليلة القدر دي في آخر رمضان بتكلمنا عنها من أول رمضان ليه لأن ما حدش هيفوز بها غير اللي هيستعد ليها عايزين نستعد ألا في ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها نفحات يعني مواسم بتنهمر فيها عطاءات الله بتنهمر فيها فتوحات الله خسائر عدم الاستعداد لرمضان فادحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله هتفضلي تتأخر عن الاستعداد لحد ما في الاخر هتيجي خلاص بقى في السبنسة القطر ما بيستناش حد خايف على رمضان خايف على رمضان خايف على تلتين الليل الملك بيتنزل كل ليلة خايف على 60 دعوة مستجابة خايف على 60 فرصة للعتق من النار خايف على باب الريان بصدق خايفة بجد على ثواب رمضان ومضاعفة الحسنات في رمضان خايف بجد على ثواب التهجد والصلاة الصيام والقيام خايفين يا جماعه على رمضان يبقى لازم نستعد لان من خاف ادلج عايز اقول لكم ان كل نقطه في رمضان كافيه لتغيير حياتنا اعتكاف رمضان لوحده كافي انه يغير كل حاجه في حياتنا تهجد رمضان لوحده كافي انه يغير كل حاجه في حياتنا صيام رمضان لوحده لو صح كافي انه يغير كل حاجه في حياتنا دعاء رمضان بس لو صح كافي انه يغير كل حاجة في حياتنا كل نقطة في رمضان كافية انها تحدث تغيير درامي في حياتنا يبقى لازم ان احنا نستعد لرمضان رمضان كلاكيت اخر مرة تضمن منين كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم على وجه الارض في 365 يوم في السنة 100 مليون بني ادم بيموتوا كل سنة تضمني منين ان انت مش واحدة منهم ما يمكن يبقى اخر رمضان في حياتنا ما يمكن يبقى اخر رمضان في حياتك كفاية يا جماعة كفاية الكلمة اللي بتقطع قلبي كلمة سيدنا كعب بن مالك وهو بيحكي كيس قصة تخلفه عن غزوة تبوك رضي الله عنه لما بيقول وهو بيفسر ليه راحت منه الغزوة وليه الجيش خرج وما لحقش يخرج معاه فبيقول كل ما كان يفكر انه يخرج يقول انا قادر على ذلك ان شئت انا قادر على ذلك ان شئت حتى تفرط الغزو لحد ما فرطت منه خلاص لحد ما باظت لحد ما ضاعت انا قادر على ذلك ان شئت الكلمه اللي بتضيعنا انا قادر على الصيام ورا بعضه ان شئت انا قادر ان انا اقرا قران ليل نهار ان شئت انا قادر على القيام طول الليل ان شئت انا قادر ان انا اختم المصحف واعتكف 10 ايام ان شئت يجي رمضان نلاقي نفسنا مش قادرين ونتصدم كم رمضان ضاع بسبب ان احنا ما استعدناش ليه كفايه نزيف رمضانات في عمرنا كم رمضان ضاع مننا بسبب عدم الاستعداد عايزين السنه دي نقضي على المشهد المؤلم المشهد الاليم اللي بيحصل في الامه في اخر ليله في رمضان وفي اول ليله بعد رمضان ليله العيد والامه كلها والعياذ بالله المعاصي بتنتشر فيها انتشار النار في الهشيم والحفلات الفاجره والمخدرات والخمور كل ده بسبب ايه بسبب ان الامه ما رمتش اساس قبل رمضان فكل اللي علته في رمضان من العباده ما كانش له اساس وقع مع اول فتنه واول مغريات بعد رمضان عايزين نرمي اساس في شعبان عايزين نرمي اساس حقيقي في شعبان عشان بجد رمضان يبقى تعاليه لبناء الدين في حياتنا باذن الله سبحانه وتعالى سيدنا ضمر بن جندب ربنا نزل فيه قرآن ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يهاجر لا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله خرج مهاجر مات في الطريق ربنا قال خد ثواب الهجرة يبقى اللي هيستعد لرمضان ويموت قبل رمضان خلاص خد ثواب رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى تخيل لو تخيل لو جه رمضان وانت جاهز مرة تخيلي لو رمضان جه فتحت أبواب الجنة وانت واقف على باب الجنة القطر جه وانت واقف على المحطة ركبت ودخلت دخلت الجنة فورا تخيلوا يا جماعة كل مستشفى يعني لو جبنا اعظم مستشفى في العالم فيها امهر اطباء في العالم فيها اعظم ادوية في العالم والعيان مش راضي ياخد الدواء هنكسب ايه مش هيتعالج رمضان مستشفى عظيمة ولكن اللي مش هياخد العلاج اللي مش هيستعد ليه صح رمضان في الجون عايزين المرة دي رمضان في الجون يا جماعة عايزين المرة دي نجيب جوان بقى كل سنة رمضان بيجي وبيعدي والأمة ما بتجيبش جوان كل سنة رمضان بيجي وبيعدي وفي ليلة العيد الشيطان بيقطع الشبكة بتاعتنا جوان من عنده هو عايزين احنا اللي نجيب الاجوان المرة دي عايزين رمضان من غير اوفسايدات رمضان من غير ما شبكتنا يدخل فيها اهداف ضدنا عايزين رمضان مثمر في حياتنا يغير حياتنا بحق وحقيقي استعد للشيطان مره قبل ما يستعد لك بقى مره نستعد له قبل ما يستعد لنا بقى مره نجهز له قبل ما يجهز لنا بقى الطالب في الثانويه العامه نص درجه بتفرق في مستقبله الحسنه الواحده من حسنات رمضان ممكن تفرق في علاقتنا بربنا قد ايه وفي صلتنا بالله سبحانه وتعالى قد ايه ده ربنا بيقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر مش يومين مش ليله تربويه يعني فرصه حقيقيه للتغيير الشامل والكامل شهر قال لك يعني من الشهر الشهرة يعني مشهور وسط أهل السماء من كتر الفضل بتاعه يبقى لازم نستعد في قراءة خارج العشر شهر رمضان نصب على الإغراء ربنا بيغريك برمضان ربنا بيقول لك ما تضيعيش رمضان عايزين نستثمره استثمار سليم يعني لما كنت في العمرة ال ال الايام اللي فاتت ديت ونزلت لصلاه الجمعة متأخر يعني قبل الصلاة بساعة ولا حاجة نزلت لقيت كل ابواب الحرم اتقفلت كلها والدنيا نار والناس قاعدة تجري من باب لباب تترجى الحراس انهم يدخلوها حسيت يا جماعة ان انا يوم القيامة وان خلاص ارض المحشر هي نار نار يعني وش اتحرق يعني مش نار حر السعودية اجارنا الله يعني ربنا يرزقنا خيره ويصرف يعني ايه ويقينا يعني شر حر الدنيا والآخرة وشر نار الدنيا والآخرة يعني أحضان رهيبة والواحد قاعد يبص على الناس قاعدة تجري على الابواب حسيت ان الحرم ده كأنه ظل عرش الله والناس هتموت عشان تدخل وخلاص قفلت قفلت عايزين نستعد رمضان في الجون سلسلة هدفها كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان بإذن الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن كان البداية كان بداية أبو بكر وعمر كان بداية الخلافة والحضارة هيبقى البداية مرة تانية هيبقى بداية البعث في الأمة مرة تانية هيبقى البداية للقومة والعودة إلى الله والتوبة مرة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم عايزين اجوان السنة دي ان شاء الله يا جماعة في المباراة العظيمة بتاعة رمضان الجون الاول المصالحة على الله وهو ده الحلقة اللي جاية واللي بعدها ان شاء الله حلقة عن الصيام وحلقة عن القيام عشان نصوم شعبان كله بإذن الله كله بإذن الله السنة دي وعشان نقوم شعبان كله بإذن الله السنة دي حتى لو بعد العشاء ما التراويح بعد العشاء نستعد يا اخوانا نستعد استعداد حقيقي المصالحة مع الله عشان ربنا يرضى عنا الجون الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى هنتصالح مع ربنا بالعبادة الجون الثاني تاني ان شاء الله باذن الله القران بقى ختم التعارف عايزين نقرا القران السنه دي كل يوم لجزء كل يوم ن- نمسك الجزء نقراه 10 مرات في اليوم نعيش مع الجزء في التراويح والتهجد وجلسه الضحى عايزين بقى القران يسيب بصمات على قلوبنا مش بعد الجزء ما تقرا كلام ربنا جميل طب ايه اللي في قلبك من الصوره اللي اتقرت مش فاكر حاجه عايزين بصمات قرانيه على قلوبنا بقى نعرف نتكلم عن الصور الجون الثالث الصحبه الصالحه الصحبه الصالحه ان احنا نخرج بقى ببيئه ايمان من رمضان نخرج بقى بصحبه حقيقيه عشان كده في الصحبه الصالحه ان شاء الله في الجون ده هنتكلم عن الاعتكاف هنتكلم عن افطارات الاخوه في كل منطقه مع بعض هنتكلم على ازاي ان احنا نفطر المسلمين على الطرق السريعه هنتكلم عن مشاريع وفعاليات عمليه باذن الله الجون الرابع زي ما قلنا بقى اللي هو حارس المرمى بقى التوبه الصادقه والجون الخامس التخلص من الكسل ومن العجز ما يبقاش فيه اوفسايدات في رمضان كل دي جوان عايزين نحققها ولو ما حققناهاش في شعبان مش هنحققها في رمضان زي ما قلنا لازم نجيب جوان لازم نحدد الاجوان اللي احنا عايزين نجيبها لازم نستعد بها- لهذه الاهداف من شعبان عشان ننجح فيها في رمضان انتظرونا باذن الله سبحانه وتعالى ابعتوا لنا بقى اقتراحاتكم العمليه في السلسله اللي احنا ماشيين فيها سلسله الاستعداد لرمضان وتوظيف شعبان في هذا الاستعداد باذن الله اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعلنا فيه من الصوامين القوامين الذكارين الشكارين اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا ابقوا معنا يا